إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بقي علينا من المحاضرة الماضية شيء يسير إن شاء الله يعني لن يتعدى عشر دقائق أو ربع ساعة ثم ندخل على معنى الحديث ذكرت قبل ذلك أن البخاري روى لمكي بن إبراهيم حديثين ونسيت أن أنبه على الموضع الثالث في صحيح البخاري وهذا كل ما لمكي بن إبراهيم من الحديث في صحيح البخاري له حديثان مسندان يعني قال البخاري فيهما حدثني المكي ابن إبراهيم والموضع الثالث رواه البخاري معلقا شيخه ويروي معلقا وقد ذكرت في المرة الماضية أن البخاري يعلق عن شيوخه الذين سمع منهم بعض أحاديث يرويها عن شيخ آخر عن هذا الشيخ زي المكي بن إبراهيم قلنا قبل ذلك أنه بيروي عنه بعض مشايخ البخاري اللي هم الصغار يعني الحديث الثالث الذي رواه البخاري معلقا عن المكي بن إبراهيم رواه في كتاب الأدب قال وقال المكي أخبرنا سعيد ابن عبد الله ابن سعيد بن أبي هند وبعدين الحاء حاء دي يعني حرف تحويل اصطلحوا على إذا كان للمحدث أكثر من إسناد بدل ما يذكر الإسناد كله وبعدين يرجع يعيده تاني عن شيخ واحد يقف عند راوي مشترك ممكن استخدم هذا الصبور اه طيب بس الصوت انت الحالي ما يسمع طيب ماشي طب تعالى حد حد يكون خط كويس طب في اقلام؟
اه في اقلام في اقلام انا اكتب طيب ماشي انت انت استاذ اكتب اكتب كده اكتب من فوق لتحت مش مش افق ماشي اكتب طب اكتب كده كده افقي يعني اكتب وقال المكي وقال المكي أخبرنا عبد الله بن سعيد انا المكي
آه وقال المكي أخبرنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد
ابن سعيد آه، ابن سعيد آه ماشي آه حاء اكتب حاء حاء ناسخة أيوة انزل هات من أول تاني و... وأخبرني محمد ابن يزيد متأكد
محمد آه محمد ابن يزيد قال مم، بسم الله اه محمد محمد بن زياد لا زياد بلاش في بشاور في حاجة تمسح بيها ما في أي منديل يعني محمد بن زياد آه، صح خلاص محمد بن زياد قال حدثنا محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر حدثنا كمل حدثنا عبد الله بن سعيد بن ابي هند
بن سعيد ابن ابي هند ابن ابي هند آه، خلينا ارجع شوية. آه، كنت كله شايف ال كله شايف الصدر. الراوي المشترك ده اسناد وده اسناد تمام فعادة المحدثين إذا أرادوا إنه يختصر ما يطولش يعني ويكررش كتير إن هو بعد ما يروي الحديث بإسناده يقول حاء حاء آه السنة طيب حاضر. بس عشان هم مش ه- ما عندهمش سبورة ولا عندهم آه, آه طيب هم يشوفونا احنا بس ما يسمعون طيب خلاص ماشي المرة الجاية عشان عصاية عشان السند مش عشان عادة المحدث محدثين يعني إذا كان عنده هذا الإسناد يكتب حرف الحاء إشارة إلى أنه عنده إسناد آخر يريد أن يأتي به لكن الحاء دي مش محطوطة جزافا يعني مش يحط الحاء في أي حتة لابد أن يضعها في موضع معين الراوي المشترك بين الإسنادين دول مين؟ الراوي المكرر عبد الله بن سعيد يبتدي التحويل من قبل عبد الله بن سعيد من قبل الراوي المكرر تمام كأنما قال وقال المكي ابن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد ثم قال وعندي إسناد آخر إلى عبد الله بن سعيد فيقول حاء كأنما قال سأحول الإسناد إلى إسناد آخر تمام ولا ضير أن ي- يكون السند نازل أو عالي يعني هو هنا نازل حدثنا محمد بن زياد ليس له في البخاري إلى هذا الموضع محمد بن زياد حدثنا محمد بن جعفر ده غندر هنيجي عليه دلوقتي قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند إذا إذا رأيت حرف حاء مفرد هكذا ناسخ يعني يعني منسوخ كده لوحده اعرف ان المحدث سيحول الاسناد الى اسناد اخر اذ البخاري له راويان عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند. تمام مفهوم انا طبعا يعني حريص انكم بالذات في مسائل الاصول انكم تعرفوا كويس جدا لان الاصول محتاجه تركيز ولا باس من التكرير انا مش جاي عشان اتكلم في معاني الاحاديث معاني الاحاديث انتوا كلكم بتعرفوها يعني نعم اه اشرح تاني بقى المكي بن ابراهيم عن عبد الله بن سعيد ده اسناد اولاني خلاص نعم مش مشكله ده الاسناد الاولاني ممكن تجيب السبوره كده انا عايز بس الاخوه يشوفوها كله يشوف تمام كان المفروض البخاري يبتدي بالسند ده الى الصحابه يقول وقال المكي بن ابراهيم آه، أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال أخبرنا فلان عن فلان عن فلان إلى الصحابة طب ما ده طويل يكون يجيب الإسناد كله هيبقى طويل ياخد سطر أو سطرين هو مش عايز كده هو عايز يختصر فجاب لك الإسناد التاني وقال حاء على أساس إن بدل ما يكرر الإسناد ده كله إلى نهايته ويرجع يكرر ده كله إلى نهايته يجي عند الصحابي الراوي المشترك بين السندين ويقف وبعدين يكتب حاء ويحول يبتدي الإسناد من أوله كأنه اختصر نص الإسناد لكن هذا مع طول الكتاب يفرق يفرق كتير يعني البخاري إذا كان فيه مثلا قرابة ثلاثة آلاف حديث بدون المكرر وعنده سبعة آلاف حديث ونيف بالمكرر تخيل بقى لو انه زود آه، سطر في كل حديث يحوله الكتاب يعظم وهو احنا قلنا في المرة الماضية ان اسم كتاب البخاري الجامع المسند الجامع الصحيح المسند المختصر فكان قصد البخاري رحمة الله عليه أن يختصر في ال- الأحاديث التي يريدها فده برضو زي الاختزال عندنا كده انك انت مثلا وانت بتكتب آه، سريع جدا تيجي على صلى الله عليه وسلم وتكتب صلى طبعا هي مستقبحة عند أهل العلم ومستقبحة أيضا أن يقول صلعم صلعم من صلى الله عليه وسلم اختصار يعني لكن عشان الشيخ بيتكلم ولو أنا قعدت أكتب صلى الله عليه وسلم فهيفوتني حاجة من الحديث فأكتب أي رمز كده أعرف بيه إن الكلمة دي معناها كذا فده يشبه الاختزال في زماننا فالحديث اللي هو علقه البخاري في كتاب الأدب حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان التراويح تعرفين صلى آه، ثلاث مرات فقط يا يومين يا ثلاث أيام على حسب الروايات يعني ثم أبى أن يخرج إليه فلما جم في اليوم الثالث وما خرجش ليصلي حصبوا بابه بالحجارة قاعدين ينبهوه بدل ما يخبطوا على الباب قعدوا يخبطوا بالحجارة على الباب فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مغضبا إيه اللي أنتم بتعملوه ده قالوا يعني عشان تصلي بينا قال لا إن خير صلاة المرء في بيته خشيت أن تفرض عليكم إذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم التراويح آه، يعني آه، أكثر من ثلاثة أيام خشية أن تفرض الإيه التراويح على المسلمين فهو ده الحديث الذي علقه البخاري عن المكي ابن إبراهيم وعادة البخاري آه، يعلق عن كبار شيوخه وأقل القليل عن أواسط شيوخه أو صغار فضلا عن صغار شيوخه كبار شيوخه الذين يوصلنا إلى التابعين اللي هي ثلاثيات البخاري احنا قلنا أعلى سند في الكتب الستة ثلاثيات البخاري ما فيش حد له ثلاثيات إلا آه، آه، الترمذي حديث واحد وابن ماجه تقريبا ثلاث أربع أحاديث لكنها كلها ضعاف لم يصح من الثلاثيات في الكتب الستة إلا ثلاثيات البخاري يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فكبار شيوخه الذين يوص... ي- ي- الذين يروون عن التابعين ما هو تابعي يعني صحابي بعد التابعي صحابي على طول تمام زي مثلا ابو عاصم النبيل ابو عاصم النبيل اللي هو اسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني والمعروف بالنبيل ممكن يقول لك في الاسناد حدثنا ابو عاصم النبيل او حدثنا النبيل طبعا العلماء يعني إيه بيرون في كتبهم آه، اسباب الالقاب لماذا لقب بالنبيل مش فاكرين المره اللي فاتت تكلمنا عن صالح جزره صالح بن محمد تمام نعم وصاعقة عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة آه، آه، النبيل برضه لا كان له برضه حكاية قيل لما ذهب إلى مالك فنادى مناد الفيل واحد جايب فيل وماشي بيه في طرقات المدينة طبعا الفيل أمله يعني بالذات لناس في المدينة وكده فالطلبة كلهم طلعوا من المجلس عشان يتفرجوا على الفيل ولم يخرج الضحاك بن مخلد أبو عاصم فقال له لم لم تخرج قال له لا أجد منك عوضا فقال له أنت نبيل فاتلزق به وقيل نبيل لعظم أنفه تعرف الأنف أشرف ما في الوجه لما واحد يحب يعني يذل واحد يقول جبت مناخيره الأرض ليه أعلى ما في الوجه هو الأنف وكان عظم الأنف يدل على المكانة يعني على الشرف فتزوج امرأة فاقترب منها فقالت له نح ركبتك عن وجهي تخيل بقى لما يكون الأنف بتاعه إيه، تخيلت أنه ركبة فقالت له ر- نح ركبتك عن وجهي فقال لها هذا ليس ليس بركبة هذا أنف فقيل أبو عاصم إيه النبيل وشيء آخر يعني لما لقب بالنبيل أنه كان صاحب هندام صاحب هندام فأتى على ابن جريج على الباب بتاع ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج أحد أقران سفيان بن عيينة ومالك وكده يعني فكان أن ينتظر على الباب فقال لجارية انظري من بالباب فخرجت وقال ذاك النبيل عشان ايه هدومه كويسه ونظيفه ومكويه وبتاع الكلام ده ابو عاصم النبيل هذا من كبار شيوخ البخاري يوصله الى التابعين على طول الى يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذلك محمد بن عبد الله الأنصاري يروي عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل وحميد يروي عن أنس فيقول حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس أهو ده برضه إيه وصلوا للصحابي براو واحد فقط المهم آه، آه، تتمة للبحث اللي كنا تكلمنا عنه في شرط البخاري إن البخاري عادة إذا روى حديثا لمدلس بالعنعنة في موضع ما يأتي بسند آخر فيه التحديد سمعته حميد الطويل ده أحد التابعين يروي عن أنس بن مالك ولقب بالطويل قالوا لأن في يديه طول وقول آخر إن كان في الحي بتاعه واحد اسمه حميد القصير فحبوا يميزوه فجابوا ضد القصير يبقى حميد الطويل عشان إيه لو واحد قال آه، حدثنا حميد أو حميد بينادي عليك أو يقول حميد مين لابد يستفهم بقى يقول حميد بن أبي حميد فاختصروا القصة دي وآتوا بضد الرجل المشهور والقصير فقالوا حميد الطويل حميد الطويل هذا آه، روى عن أنس بن مالك كثيرا بالعنعنة في صحيح البخاري لكن أغلب الأحاديث التي أخذها حميد عن أنس أخذها من ثابت بن أسلم البناني ثابت ده لازم أنس بن مالك عشرين سنة عشرين سنة فثابت إسناده عالي يقول حدثنا أنس أو عن أنس لم يتهم بتدليس اللي هو ثابت البناني ثابت بن أسلم البناني فكان حميد الطويل يأخذ الأحاديث من ثابت عن أنس فيسقط ثابت ويرويها عن أنس هو فعلا سمع من أنس ابن مالك بس لم يسمع أحاديث كثيرة تناسب الحجم الذي رواه عن أنس إذا كان روى عن أنس مثلا 100 حديث يبقى سمع منهم 20 والباقي سمعه من ثابت عن أنس فالبخاري إذا أتى بل- بحديث لحميد يجيب لك إسناد آخر فيه حميد يقول حدثني أنس ده ي- يروي المعلقات بتاعته في في التصحيح بالتحديث من طريق سعيد بن أبي مريم ده شيخ البخاري برضه لكن البخاري ير- يرويه معلقة يقول وقال سعيد بن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب المصري قال حدثني حميد سمع أنسا قال الكلام ده في حوالي أربع خمس مواضع من الصحيح ما الذي يحوج البخاري أن يروي هذا إن الحمي إن حميد قال حدثني أنس والبخاري عايز ديت اللفظ حدثني لأن احنا قلنا البخاري رحمة الله عليه إذا روى حديثا لراو عن شيخه بالعنعنة لابد أن يأتي في أي مناسبة بأن ده قال سمعت فلان إذا قال سمعت فلان يقبل كل أحاديث المعنعنة بعد كده مش كل حديث يقول لك سمع ولا لا لا هو يكفي عنده حديث واحد يقول الراوي عن شيخه سمعت فلانا تمام فيقبل كل أحاديثه فعندنا مثلا آه، من الأحاديث اللي البخاري رحمة الله عليه آه، برضو علقها برضو عن آه، عايز أجيب آه. أتى بحديث قال فيه ال- البخاري حدثنا إسحاق أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا عن أنس مين اللي مدلس هنا حميد المفروض ان ح- حميد هو اللي يقول حدثنا فالاسناد الاول اللي البخاري رواه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اخر العشاء بالمسلمين حتى يعني قالوا نام ال- الناس والكلام ده فاتى وفي يده خاتم من فضه قال انس ارى وبيصه الوبيص اللي هو اللمعان والبليق تمام وفي الحديث ده برضو البخاري رواه في موضعين الموضع الثاني قال كان يلبس خاتما من فضة وفصه منه تعرف الخاتم دايما فيه فص مش كده وفصه منه يبقى الفص ايه فضة تمام لكنه أتى في موضع آخر بنفس الإسنا- الحديث عن أنس قال وفصه حبشي يعني ايه حبشي اسود تمام اذا اسود يعني ليس من الفضه خلاص وفصه منه فروى البخاري هذا الحديث لما قال نام الاولاد والكلام ده وذكر حديث الختم قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا معتمر قال حدثني حميد عن انس يبقى اللي حصل ايه ان حميد عن عن والبخاري إذا روى لمدلس لابد أن يأتي من وجه آخر بتصريح بالتحديث روى عقبه حديث آه، يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنسا هنا حتة مهمة جدا آه، بالنسبة لطلبة العلم يعني يرحل إليها خلي بالك البخاري قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر خلي بالك جدا من الصيغ أخبرنا حدثنا والكلام ده لأن البحث مبني على كده وأنا مش عايزكم تزهقوا الفوائد دي يعني ما ما جاتش إلا بطلوع الروح يعني بعد 20 30 سنة على ما حصلنا هذه الفوائد يعني إسحاق ده مين؟ البخاري شيوخه اللي اسمهم إسحاق إسحاق بن راهوي إسحاق بن شهيد إسحاق بن منصور إسحاق بن نصر إسحاق البغوي اللي هو الملقب بلؤلؤ ماشي وله كمان آه، اتنين تلاتة إسحاق فلما يقول حدثنا إسحاق أنت عايز تعرف إسحاق بن مين؟ خلي بالك لو قال حدثنا إسحاق أخبرنا يبقى ابن راهوي مش حدثنا حدثنا أي إسحاق تاني ما عدا ابن إبراهيم ابن راهوي خلاص يقول أخبرنا لا يقول حدثنا في كل ما يروي وبهذا ال- الموضع الحافظ ابن حجر العسقلاني في كثير من الروايات الذي قال البخاري حدثنا إسحاق يعين من هو إسحاق بالصيغة دي إذا إسحاق قال أخبرنا يبقى ابن إبراهيم ابن راهوي راهوي إما تنطق راهوي أو راهوية الاثنين المحدثون يقولون راهوية وكل ما جرى هذا المجرى مثلا راهوية زنجوية سختوية سعدوية تمام دي ألقاب يعني أما اللغويون فيقولون وي راهوي سعدوي زنجوي ها كده يعني وأروا في هذا آه، يعني آه، قصة طريفة إنه آه، أحد علماء المتكلمين كان بينه وبين نفطوي كان بينه وبين نفطوي عداء نفطوي ده اسمه إبراهيم أحد أئمة اللغة اسمه نفطوي فشتمه بس عشان يثبت النطق الصحيح فقال من سره ألا يرى فاسقا فليجتهد من أن يرى نفطوي أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه طب نص اسمه إيه نفط جاز يعني هيولع فيه طب ويه ويه قال لك ده بصراخ عليه بقى ما هو مولع ويه ويه كأنه إيه بيستغيث أو بيصرخوا عليه يعني أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه إيه، و- اللي اللي قالوا بقى نفطوية استدلوا له بقول القائل رأيت في النوم أبي آدم صلى عليه الله ذو الفضل فقال أبلغ ولدي كلهم من كان في جبل وفي سهل أن حواء أمهم طالق إن كان نفطوية من نسلي طب يطلع بقى نفطوية إذا كان مش من نسل آدم يطلع يبقى يبقى من الانعام بقى ولا من اي حاجه بس ما يكونش بني ادم واخد بالك فهم العلماء كانوا ي- ي- يرون مثل هذه الابيات استشهادا بالايه النطق الذي ينطقونه فاما اسحاق بن راهويه ان تقول ابن راهوي او تقول ابن راهويه هذا سيان هذا صحيح وهذا صحيح فاسحاق هنا الذي قال اخبرنا معتمر يبقى مين؟ يبقى ابن راهوي ابن راهوي خلاص قلنا اسحاق اذا قال اخبرني ابن راهوي اذا قال حدثنا دور بقى عليه شوف من من العلماء قال هو فلان او فلان زي اصحاب الاطراف زي الاسماعيلي مثلا في المستخرج زي ابي نعيم في المستخرج او اي حد من العلماء اللي هم كانوا بيحرصوا على آه، تعيين شيوخ البخاري تمام فالبخاري بعد أن روى حديث إسحاق أخبرنا معتمر حدثني حميد عن أنس قال جاب ابن أبي مريم يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا يبقى لأن البخاري يشترط هذا فهو كان حريصا جدا حتى لو أورد الحديث في غير بابه يريد وملوش تعلق بالباب ما احنا قلنا في المحاضرات الاولى الترجمه لازم الترجمه يكون لها علاقه بالايه بالنصوص التي تحت الترجمه احيانا قد يورد حديثا لا علاقه له بالترجمه عشان يجيب تس- تحديث راوي عن اخر فقط تمام ده برضو من ايه ده من آه، آه، يعني آه، فوائد البخاري ندخل بقى في جزء من الكلام على المتن حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس نعمتان أجل نعمة أحرزها المسلم هي الإسلام لا تقابلها نعمة لأن الله عز وجل اختارك مسلماً تخيل واحد فينا مثلا او واحد من الناس ولد لاب نصراني او يهودي سالس الدين ويحل عليه الشقاء المقيم ان لم يهده الله تعالى الى الاسلام انا لما اذهب الى المستشفى واشوف الممرضون والممرضات اللي هم الكفر دول اقعد في نفسي اتامل كثيرا هل يصبر هذا على خلود الابد في النار خلود الابد يعني ما فيش زمن انتهى الزمن ما تد... تعرفش تدي اي رقم خلاص مع اخر واحد اللي احنا ذكرنا خبره في المحاضرات الاولى يدخل الجنه من النار يؤتى بالموت ككبش املح فيذبح بين الجنه والنار ثم ينادي مناد يقول يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم يزداد أهل النار حزنا ويزداد أهل الجنة الجنة غبطة تخيل لما يقال لا خروج مهما تألمت مهما صرخت مهما مهما قل ما شئت آخر واحد يدخل الجنة ويخرج من النار يدخل الجنة الله عز وجل قال أخرجوا من النار ما كان في قلبه وزن ذرة من خير أو برة من خير أو شعيرة من خير يعني تخيل الشعرة اللي أنت ممكن لو عملتها كده لا تراها لو في قلبه مثقال شعيرة من خير يخرج أبى الله عز وجل أن أن يسوي بين من قال لا إله إلا الله يوما من دهره وبين من لم يتلفظ بها بتاتا من لم يعرفها لأن الإيمان أصل ومقتضى ما هو الأصل؟ الكلمة ده الأصل المقتضى الأعمال اللي هي مصاحبة للإيمان وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذين الأصلين كثيرا في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبقى آمنوا ده مقتضى الإيمان اللي هو الكلمة وعملوا الصالحات اللي هي الأعمال أعمال الإيمان والإسلام كلها طبعا في هذه الأمة من نظر إلى الأصل وترك المقتضى زي غلاة المرجئة مثلا يقول لك الإيمان هو التصديق فقط مش عايزين منك أكثر من كده طب والأعمال لا الأعمال شرط كمال تجيبها ماشي ما تجيبهاش آه، هتنجو برضه وتبقى كويس بقى إذا عزبت حاجة بسيطة كده الكلام ده كلام خطأ لدرجة أن عبد الغني النابلسي في كتاب كشف الأستار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار حط من ضمن المقطوع لهم بالجنة فرعون لا لا أكاد أتصور أنه كتب هذا وهو عاقل فرعون المذموم من طوب من أول القرآن إلى آخره وأنه كان من المفسدين ويتقدم قومه إلى النار إزاي ده يتحكم عليه بالإسلام قال لك ما هو قال الكلمة مش قال آه، لما لما الغ- واتاه الغرض امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل قال ما قال الكلمه يا اخي والتصديق لا يتصور فيه ال- التجزئه يا اما مصدق يا اما غير مصدق ما فيش حاجه اسمها نص مصدق ولا ربع مصدق ولا تلت مصدق يا مصدق 100% يا غير مصدق 100% لكن انصاف التصديق قال لك لا فالتصديق عندهم الكلمة عندك تقول الكلمة بس لا إله إلا الله ولذلك قطع هذا المرجئ الغالي لفرعون إنه من ال- من أهل الجنة وقطع لأبي طالب بالجنة وهذا غريب جدا مع ان يعني آه، ابو طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني آه، لولا ان تعيرني قريش بالكلمه لاقررت عينك بها اذا ما قالهاش تمام لكن ياتي على بعض الروايات الضعيفه المنكره ان ابا طالب قال لا اله الا الله محمد رسول الله وهذه الروايات باطله منكره لا تصح فاتى على هذه الروايات وقال لك ابو طالب قال آه، لا اله الا الله خلاص يبقى مسلم لا الإيمان المنجي أن تأتي بالأصل وهو لا إله إلا الله ثم تأتي بمقتضى ذلك الأصل مقتضى أنك مؤمن تكون متبعا لله ورسوله والإيه معنى تقول أنا آمنت بالله ثم تخالفه في كل ما يقول هذا كلام لا يتخيله عاقل يعني والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سفيان بن عبد الله يقول له قل لي في الإسلام قولا قال له نفس الأصل قال قل آمنت بالله ثم استقم ادي آمنت بالله هذا هو الأصل والإيمان بالله ثم استقم اللي هي الأعمال إشارة إلى الأعمال كلها كما قال تبارك وتعالى في آخر سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ذكرنا قبل ذلك وأذكر أن الاستقامة لا يستطيعها كلها إلا نبي ما يقدرش يجيبها أبدا إلا نبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رض- رضي الله عنه استقيموا ولن تحصوا الأول أمر بالاستقامة ثم قال إنك لو حاولت أن تحصي كل طرق الاستقامة لن تأتي بها هذا فوق طاقة البشر استقيموا ده أمر بالاستقامة وبعدين قال لك ولن تحصوا مش هتحصل كل الاستقامة واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن جاب الاثنين دول كمثال قال لك ما ده كمثال للاستقامة طالما انك ما جبتش الاستقامة كلها ده الصلاة والوضوء دول من جملة الايه؟ الاستقامة إذا نحن نعلم أن الاستقامة من أول الطريق إلى آخره إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى ما تقدرش لازم يكون لك مخالفات لازم تخالف حتى لو كنت صديقا هيجي لك برضه بعض المخالفات حتى وإن كان الخلاف الأولى قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخسف الله بكم الأرض ثم جاء بقوم يستغفرون فيغفروا لهم تمام فالاستقامة يقدح فيها شيئان طالما أن هي مطلوبة منك أنك أنت تستقيم يقدح فيها شيئان را- خلي بالك منهم جدا وانظر إلى قلبك فيما يتعلق بالاستقامة عشان إذا خرجت عن الطريق ترجع طريق الاستقامة طريق لاحب طويل ممتد ليس فيه عوج وأن هذا صراطي مستقيما مستقيما رحمة بنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود خط على الأرض خطة طويلة الصحابة كلهم بيتفرجوا على هذا ال- ال- الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام خطا طويلا ثم خط حوله يمين وشمال خطوطا قصيرة ثم قال هذا صراط الله على الخط الايه الطويل وهذه صورة الشياطين على كل صراط شيطان يدعو إليه الرسمة دي ناخد منها معنى مهم جدا هذا صراط الله اللي هو الطويل إشارة أنه قد تجاهد ولا تدرك ثمرة جهادك لأن طريق الله أو هذا الصراط المستقيم اشتمل على أعمار كل الأمم كل الأمم كل الأمم في هذا الطريق اللاحق الطويل فأنت ممكن تجاهد وممكن تحاول أن للتمكين وأنك أنت يمكن لك في الأرض وتموت قبل أن ترى التمكين لا تحزن لأن صراط الله طويل تفنى فيه أعمار الأمم بخلاف الصورة القصيرة لو خدت أي سبيل فيها ممكن توصل لآخر وتنعم بما كنت تصبو إليه فخذ مثلا طريق قصير طريق المال أو طريق النساء أو طريق ال- ال- الخلفة الإنجاب والكلام ده ممكن لا تموت حتى تكون من أغنى الناس ما هو قصير تمام ممكن النساء تتزوج ما شئت من النساء هتوصل لآخر رغبتك وآخر متعتك فيه بخلاف طريق الله ولذلك الذي يسير في طريق الله عز وجل لابد أن يكون طويل النفس ما ي... لا يبحث عن ال- الغاية لا المطلوب من ألا تنحرف بقدميك عن الطريق وده في حديث جليل حديث النواس بن سمعان الكلابي الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الطريق سوران خلي بالك من المثل ده لأن الأمثال من باب المبين يعني ما فيش بعد المثل حاجة ممكن آه، كلمة مجملة ما انتش فاهمها أدي لك مثل تفهمها إنما بعد المثل ما ما فيش بيان ضرب الله مثلا صراطا مستقيما تمام وعلى جنبي الصراط سوران هذا سور وهذا سور زي المكان اللي احنا فيه ده هذا سور وهذا سور ادي السوران وده الطريق وفي السورين ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاه ستار على- مشدود على الباب وعلى رأس الطريق قدام قدامك يعني داع يدعو يقول يا أيها الناس اسلكوا الصراط ولا تتعوجوا وفوق داع يدعو وعندك جوه قلبك وداع يدعو إذا ثلاثة ثلاثة طيب ده مثل النبي صلى الله عليه وسلم فسره قال أما الطريق فهو طريق الله وأما السوران فحدود الله وأما الأبواب فمحارم الله إذا أراد أن يد- يلج بابا ما هو لو دخل طلع من الباب هيطلع بره تمام يقول له الداعي إياك أن تلجه ما تدخلوش فإنك إن ولجته دخلته على محارم الله طب الستارة فايدتها إيه لا يمكن تطلع من الباب إلا إذا شديت الستارة كأن الستارة تنبيه إذا ما كنتش واخد بالك إن ده حرام فعندك في قلبك واعظ الله في قلب كل مؤمن اللي هي النفس اللوامة التي تلوم المؤمن على فعل الذنب حتى وإن لم يره أحد لك تفضل تبكته تأنبه لماذا فعلت لماذا فعلت ما أنت كنت عارف أن أنت عندك قلق من الناحية دي لماذا لم تقف لماذا دي النفس اللوامة النفوس في القرآن ثلاثة النفس اللوامة النفس المطمئنة النفس الأمارة بالسوء تمام دي النفوس في القرآن في القرآن فهو ماشي على الطريق عنده سوران وعنده ابواب الجريء الذي يط- يبقى عارف ان فيه ده حرام ويروح يعمله وهو يعلم ان هذا الذنب حرام ويعلم العقوبه سلفا قبل ما يعملها عارف العقوبه فيها ومع ذلك يدخل هذا الباب الداعي اللي اللي على راس الطريق ده القران يقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه من جعل القرآن إمامه قاده إلى كل خير وفي قراءة تانية مش يعني آه، ضبط تاني أقصد من جعل القرآن أمامه إما أن يكون أمامه أو إمامه لأن الأشقياء هم الذين جعلوا القرآن وراءهم إيه ظهرية ظهرية إشارة إلى الظهر اداله ظهره يعني يعني مش معبره مش ملتفت اليه الى اخره فالصراط ده و- القران ده على راس الصراط بنديله انت ماشي على السكه كل ما تروح يمين وشمال يقول لك خلي بالك يمين محارم شمال محارم فخلي بالك طول ما انت رجلك على الطريق انت كده في امان فاذا شديت الستاره وتريد ان تلد الداعي اللي على رأس الصراط البصير ينبهك أيضا يقول لك لا تلجه فإنك متى ولدته دخلته دي هي محارم الله تبارك وتعالى فالطرق عندنا ثلاثة بقى في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أدي الطرق ثلاثة طريق الحلال المحض وطريق الحرام المحض الحلال الذي لا يشتبه عليك انت عارف انه حلال مية في المية والقلب يبصر القلب يبصر انت عارف حتى القط لما بيقول لك لو جاء قط قرب منك رميت له حتة لحمة ياكلها جنبك لكن لو خطف فلا يمكن يقعد جنبك يروح يجري بعيد ياكلها ليه حتى يقول لك حتى ال- القط ده عارف الحلال والحرام ما أخذه من حلاله يأكله مسرعي ما أخذه من غير حله يجري بيه يهرب بيه فعندنا الحرام الحلال بين أي الحلال الذي لا شبهة فيه والحرام بين أي الحرام الذي لا شبهة فيه كزي الكبائر مثلا القتل والزنا وال- والك- وال- والشرك دي كبائر كبائر لم تبح لواحد من بني آدم من لدن آدم إلا أن تقوم الساعة ما أباح الله قط الخمر كانت مباحة وبعدين حرمت كما تعلمون يعني كان في بعض الحاجات محرمة وبعدين التبني ما كان الأول التبني جائز حتى حرمه الله عز وجل تمام قصة زيد سورة الأحزاب فكان في محر... أشياء مباحة ثم حرمت لكن في محرمات لم تبح أبدا يوما من الدهر زي الثلاثة اللي أنا قلتهم طيب أنت ماشي في الحلال ما يتخافش عليك وده حرام طب اللي بينهم الطريق اللي بينهم قال وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ليه لها وجهان وجهان ملك وكتابه زي ما احنا بنقول وجهان وجه يطل على الحلال وجه يطل على الحرام طب انت قلبك واكلك حاسس كده ان قلبك مش مطمن المفتي جاهز المفتي بتاعك جاهز ما انتش محتاج تتصل بعالم ولا تدور على عالم ممكن تكون في اي مكان وغير مستطاع لك انك تاتي باي عالم قال لك المفتي بتاعك جاهز انت حافظه دع ما يريبك الى ما لا يريبك اهو ده المفتي اي حاجه تحيك في صدرك اتركها ده المفتي بتاعك اللي هو المفتي اللي هو على راس قمه الورع طيب زي ايه كده قال لك زي مثلا واحد مطلوب ينور بنك ربوي او ينور صاله راس مثلا او ان هو ي- ي- يهيئ بيت الدعاره او يعمل بنك الشرب والبتاع والكلام ده تمام قال لك ما هو اصل كونك تنور المكان ما هو ده حلال عمل كهربائي انا ماليش علاقه لا بمنكراتهم ولا بالكلام ده ده انا بنور ال- البتاع قال لك ما هو اصلك انت بتطور لهم عشان يكتبوا ما هو هيكتب ايه المحاسب ولا الراجل اللي قاعد على البنك الذي يسهل العمليه الربويه ما انت كده بتنوره عشان يكتب شوف الوجه الحلال مباح ووجه غير مباح الاثنين ده قال لك ما انتش لاقي حد يفتيك عندك المفتي بتاعك دع ما يريبك الى ما يريبك طيب الشبهه هل من باب الحلال ولا من باب الحرام العلماء فصلوا فيها قال لك دلوقتي انت ب- في الحلال اهو تمام ب- ابتديت تمشي من هنا لهنا لهنا جيت عند الجدار الفاصل ما بين الحلال والشبهه تجرأت وقفزت من على الجدار ونزلت في الشبهه تمام قال لك طول ما الشبهه بتاعتك اقرب الى الحلال فهي اقرب الى الحلال باب الحلال تمام هتمشي بباب الشبهه تفضل ماشي ماشي ماشي لحد ما توصل للجدار الثاني اللي هو يفصلك بين الشبهه والحرام تمام ام تجرأ وقفز من باب الايه من على الجدار ده ودخل في باب الايه الحرام قال لك اذا كانت شبهه اقرب الى الحرام فالتلتحق به اقرب الى الحلال فبتلتحق به المهم يا اخواني المقصود من ال- الكلام الاستقامه الاستقامه انت مطلوب ان تستقيم فلا ترتكب ذنبا فان ارتكبته ارجع فاستغفر ولا ترتكب بدعة هم دول الاثنين اللي يطلعوك بره طريق الاستقامة يدخلوك في الحرام أو في المكروه استقم كما أمرت ومن تاب هيتوب من إيه؟ من ذنب أدي الذنب قادح الأول في الاستقامة الذنب ومن تاب معك ولا تطغوا القادح الثاني البدعة البدعة إنك تطغى وتزيد على بيان النبي صلى الله عليه وسلم زي كتير جدا من البدع البدع بكل أسف التي انتشرت في الأمة اسمها البدع الإضافية البدعة إما أن تكون حقيقية أو إضافية الحقيقية واحد اخترع بدعة من راسها كده ملهاش أي أصل إنما البدعة الإضافية أضيفت إلى الشرع ب- ب- ب- ب- بدليل عام قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يعمل هو إيه يوم يرقص يوم يرقص يتنطط وهو بيذكر يقول لك احنا بنذكر ربنا في الموارد والكلام ده انتوا عارفين طبعا الكلام ده الله حي الله حي والكلام ده تمام طيب انت قمت عملت كده ليه قمت ليه انا بقول لك اذكر الله تقوم ترقص تتمالي يمنة ويسرا جبتها منين اهي دي بدعة إضافية أضيفت للدين بدليل عام يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله خلاص أذكر الله بأي وسيلة بأي حاجة كده من عندي قال لك لا أنا لسه بقول لك دلوقتي ضرب الله مثلا صلاة مستقيمة وعلى الصلاة سوران قيم السورين دول إيه؟ إنك أنت اللي هتخرج منهم تفضل من الجدار ده للجدار ده لكن تطلع من الباب يبقى خرجت من الاستقامة على أي حاجة بقى تعجبك يا فسق يا كفر يا بدعة أي حاجة طالما خرجت من الاستقامة لكن طول ما أنت على الاستقامة أنت مطالب مطالب ألا تتعدى بيان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعليمه عليه الصلاة والسلام إحنا كلنا شفنا في رمضان مثلا آه، بعد الركعتين الأولانيين يقول لك أبو بكر الركعتين التانيين يقول لك عمر ال- الستة يقول لك علي الثمانية يقول لك عثمان آه، عثمان علي تمام طب جبتوها منين إيه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي او الصحابه بلاش النبي صلى الله عليه وسلم اللي يصلى ثلاث ايام بس عمر بن الخطاب لما جمع الصحابه على او المسلمين على امام واحد في رمضان كانوا بيقولوا الكلام ده جبتها منين يقول لك يا اخي ابو بكر الصديق ايوه يا سيدي على عيني وراسي بس ايه موضعه بين ال- بعد الركعتين بتوع التراويح اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم او يقول لك مثلا قل هو الله احد بين كل ركعتين يقول لك قل هو الله احد مره آه، عملوا كده في مسجد بروتستاني البلد يعني فلقيت الناس بيقولوا الكلام ده، فقلت اعظهم في نهايه التراويح قلت لهم يا جماعه ال- يعني قل هو الله احد دي يعني بدعه ولا تصح وكده قام طلع لي واحد قال لي انت بتقول قل هو الله احد بدعه تلت القران بدعه يعني قل هو الله احد تلت القران يعني بتقول عليها بدعه يعني قلت له لا ما بقولش ان تلت القران بدعه طب ايه رايك ان انا آه، اذا عطست هقول صلى الله عليه وسلم بعد ما عطس فقال لي لا قلت له ليه قال لي مفيش حد قال كده قلت له خلاص انت جاوبت مفيش حد قال كده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عطس رجل عنده فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال ابن عمر الفاقه الفاقه الذي يعلم الناس وأنا أقول أيضا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ابن عمر قال كده ليه الراجل هيطلع يقول ابن عمر بيمنع الصلاة على النبي جيت أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قال لي لا لا تصلي على النبي فحتى لا يشغب هذا الإنسان ويطلع يقول ابن عمر بينكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا كمان بقول زيك أقول مثل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال احنا في الاذان مش في الاذان عندنا يقول لك الصلاه بعد ما يخلص الاذان آه، الصلاه آه، بحر في علوم الله يا صاحب النورين يا مش عارف ايه اول ما تقول له يا اخي ما تصليش على النبي بعد الاذان ده ليس من سنه يقول لك بينكروا الصلاه على النبي لا عشان بقى ي- ي- يفضوا بقى من الحدوته دي قال له هذا الكلام فاحنا بنتبع لا نبتدع اعلمكم حاجه تجادل بها المبتدعه إذا ناقشته في الأصل يأتي بالوصف يعني هو قايم دلوقتي يرقص آه، عشان بيذكر يعني الله حي الله حي كده يعني تقول له يا أخي لا يجوز لك أن تفعل هذا يقول لك يعني ما اذكرش ربنا جاب الأصل اللي أنا مش مختلف معاه فيه أنا بقول له اذكر الله تبارك وتعالى ي- فإذا أنكرت عليه الوصف يأتيني بالأصل طب الوصف ايه؟ انه قام يرقص يتنطط ده وصف وصف لحركات معينه كل ما اقول له الوصف يحتج عليا بالاصل طب الاصل انا لا انكره لا انكر الاصل لكن هو دخل الكلام ده بدليل عام يعني ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه آه، جاله واحد وقال له في المسجد جماعة جايبين كوم حصى وقاعدين يسبحوا واحد يقول لهم سبحوا ماء ياخد 100 حصواية يركنها على جنب زي السحة كده 100 حصواية هللوا ماء يهلل ماء مثلا احمدوا ماء يحمد ماء قال له أو فعلوا ذلك قال له آه ففي بعض الروايات إن ابن مسعود تلثم ثم دخل إلى المسجد فوجد كما وصف الرجل فوقف عليهم وقال لهم لقد سبقتم أصحاب محمد علما ها هو محمد آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى يعني لسه ميت قريب يعني حتى فعلتم شيئا لم يفعله ولا أصحابه قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما نريد إلا الخير إحنا عايزين إيه يعني لا بنسكر ولا بن- بنحشش ولا بنشيش ولا بتاع احنا بنعمل إيه؟ بنذكر ربنا والله ما نريد إلا الخير فقال كم من مريد للخير لا يبلغ ليه؟ لأنه سلك طريقا لا توصله إلى ذلك الخير طريقا آخر بخلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق الس- كما يمرق السهم من الرمية ويم الله لعل أكثركم منهم يقول الراوي فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج أهو دول بقى إيه ترى الواحد الخارجي الذي يكفر المسلمين من شدة عبادته علامة الصلاة في وشه كركبة العنز طالعة بارزة كده من- من كتر الصلاة ومع ذلك يكفر جماهير الأمة ليه؟ انتحى المذهب الخوارج طيب ما ابن مسعود أنكر عليهم إيه؟ هم قاعدين يذكروا الله ده الأصل تمام؟ لأنه دخل قال عليهم قال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا نذكر الله ده الأصل هم عملوا إيه؟ جابوا وصف حاجة جديدة ياخد حصاية ويركنها حصاية ويركنها ده وصف فلما أنكر عليهم الأصل احتجوا عليه بالأصل أنكر عليهم الوصف احتجوا عليه بالأصل فوانت بتجادل أي مبتدع خلي بالك من الأصلين دول أصل ووصف أنت في العادة هتنكر عليه الوصف هتنكر عليه ذكر الله لا طبعا تنكر عليه الوصف فيحتج عليك بالأصل الذي أنت تحتج به ولكنه جاء بشيء زائد المهم انه اجل نعمه احنا خرجنا طوفنا كثيرا اجل نعمه هي نعمه الاسلام انك مسلم مهما ارتكبت من الذنوب واستغفرت يتوب الله عليك ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اشار الى شيء مهم جدا في حديث جابر وفي حديث جابر في صحيح مسلم وحديث ابي موسى الاشعري في صحيح ابن حبان مين أس البلاء أس الشر في العالم الشيطان ده أس الشر في العالم كل شر متفرع على شر الإيه؟ الشيطان ونزعه النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن إبليس يضع عرشه على الماء العرش الكرسي يحطه على المية ويقعد وبعدين تأتي الشياطين كلها عشان يديلهم خط سير لبني ادم كل شيطان معاه خط سير مفيش شيطان بيلعب لان في يعني آه، يعني عقوبه ياخدوا الشياطين خطوط السير يروحوا بقى يشتغلوا مع بني ادم ويجوا اخر النهار يوقفوا ويبتدي يستفسر من كل واحد عملت ايه النهارده فقال الأول ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا دي التي وردت في الحديث مثلها بمعاصي ما تركته مثلا حتى أشرك ما تركته حتى قتل أباه ما تركته حتى زنى ما تركته حتى شرب خمر ما تركته حتى عق أباه وأمه آه، قطع الرحم أي ما أي مفردات المعاصي قولوها زي ما أنتم عايزين كل ده والشياطين الشيطان الكبير مش عاجبه الشغل ما تركته حتى قتل اباه وجاي تقول لي تهز طولك وتقول لي قتلت آه، خليته يقتل ابوه وانت عملت حاجه وانت تقول لي زنى وانت تقول لي شرب خمر وانت تقول لي مش عارف ايه والكلام ده. كل ده والشيطان زعلان و- وما عملوش حاجه حتى ياتي شيطان يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله قلت ليه يا ابو السباع ايه اللي جرالك؟ الشنب اللي في وشك ده لازمته ايه؟ كانت ست عماله تبهدلك وعماله تعلي صوتها وعماله تكسر كلامك وعماله مش عارف ايه تقول لها يمين تروح شمال بتاع الكلام ده ادي لها طلقه ادبها لما تدي لها طلقه ولذلك يسهل جدا الحل بالطلاق يقول لك ما هو لو لو حلفت لي مش هتمتثل لو حلفت لي بالعظيم يقول لك مش هتمتثل لما اقول لها علي الطلاق ولا طلاق تقوم كش على طول ويجيب معاه نتيجه وذلك كثر الحلف بالطلاق ظنا من الرجل ان المراه بتهدد بالطلاق وهو ملوش غير ثلاث طلقات بس يعني لو برم شنبه ثلاث مرات في اليوم هيجيبهم فده ازاي الكلام ده ويفضل ينفذ في صدره بقى ينفذ في صدره يحس ان صدره ده بقى اميل كده مش قادر مش قادر هينفجر الا مطلقها الان هترشق من جنيه تمام فيقول لها انت طالق الشيطان بقى يقوم ياخده بالحضن لما يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله يقوم الشيطان ويلتزمه ياخده بالحضن يعني ويقول له نعم أنت أنت أنت أنت اللي فيه هو ده الشغل تمام طيب السؤال اللي يرد على ذهن أي حد بيسمع طب القتل كبيرة والزنا كبيرة وشرب الخمر كبيرة والكلام ده الكلام ده كله لم يزعج الشيطان تمام لم ينزعج الشيطان منه مع انه كبائر والطلاق مباح يعني لو واحد طلق مراته ما- مش هيدخل جهنم يعني ولا هيحاسب بيه حتى لو كانت تقي ما هو اي حد في الدنيا انما يطلق لسبب ايا كان ما فيش حد ما عندوش اي سبب هو يطلق ابدا مستحيل يجيب اي سبب حتى لو كان سخيف او كان واهي او كان ملوش لازمه بس المهم في سبب يعلق عليه الكلمه تمام طب الطلاق مباح زي ما قلت لك حتى لو كانت امراه كويس ظاهريا كويس انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال الارواح جنود مجنده ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف ممكن تبقى انت انسان فاضل وتقي وهي فاضله وتقيه وما تحبوش بعض روحك ما جاتش على روح مثلا وانت لا قادر تعيش ولا هي قادره تعيش الطلاق سبيل حتى لو كانت تقيه النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصه بنت عمر فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة أي صوامة وقوامة حفصة بنت عمر بن الخطاب تمام حتى عمر بن الخطاب في الحديث آه، المشهور في الصحيحين إنه النساء النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وكده وكان زعلان جاء عمر إلى ابنته وقال والله كم ده في الصحيح قال والله لولاي لطلقك بيقول لبنته حفصه بيقول لها لولاي لطلقك يعني امسكها طبعا تعرف رعايه العمر كده المهم طيب نفك الحسبه دي ازاي قال لك ما هو اذا عمل ذنب مهما كان مهما كان الذنب ممكن يتوب منه ويغفر له لكن الطلاق هتعالجه ازاي ما تعرفش تجاوب اي ذنب مهما كان استغفرت منه وتبت منه يتمسح يبقى شغل الشيطان كله راح على الارض عمال يغوي فيك وعمال معاص وعمال معاص ومعاص وبعدين تبت قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء وجئتني بقراب الارض خطايا الكلام ده معناه ايه انك انت مشيت افقي وتصاعدي هل في انسان ممكن يملى الارض خطايا؟ كل موضع فيه ذنب، كل موضع فيه ذنب، كل موضع فيه ذنب. انسان يعمل الخطايا دي كلها؟ الله عز وجل قال له: لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان ولا ابالي. لا ابالي لانه لا يخاف عقباها. ان الله يحكم لا معقب لحكمه. مفيش حد بيحاسبه ولا حد يقول له لما فعلت ولما فعلت تمام يقول جئتني لا تشرك بي شيئا بس مهم جدا اللي هو الاصل اللي احنا قلناه الايمان اصل ومقتضى الكلمه دي لازم تكون موجوده ولا تشرك بالله شيئا لا كبيرا ولا صغيرا يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء عنان السماء يعني ايه ارتفاع ذنوبك ملأت ما بين السماء والأرض حد ممكن يعمل كده يعني يعمل ذنوب إلى هذا الحد ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أولي بشرط تلقاه لا تشرك به شيئا الحديث الثاني في الصحيحين برضو قال الله عز وجل لرجل عبدي لئن كان لك ملء الأرض ذهبا واحد كافر يعني أكنت تفتدي به من عذاب النار ما هو واقف على شفير جهنم يسمعوا التغيظ والزفير والشهيق والكلام ده خي... مر... مرعوبين فبيقول له واحد منهم داخل النار ألا إن كان لك ملء الأرض ذهبا أتفتدي به تدفعه فدية ليا عشان ما دخلكش النار يقول إي وعزتك كان الجواب إيه قد أردت منك أهون من ذلك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك شوف أبى إلا الشرك أراد منه أهون من ذلك تلاقيه عبقري في الكمبيوتر وفي حرب النجوم والفضاء وزحل والقمر والبتاع الكلام ده ويسجد لبقر يجد البقر التيس في الشارع يسجد له ويقول لك ده عبقري وعنده كذا طب تفاصيل الذرة وتفاصيل ذرة الذرة والكلام ده عرفتها والله عبادة الله أهون من هذا أسهل من هذا قد أردت منك أهون من ذلك أردت ألا تشرك بي فأبيت ألا تشرك ولذلك وأنا بقول لكم لو أتت لو أتتني بقراب الأرض خطايا قلت لك مين اللي ممكن في كل موضع في الأرض يعمل ذنب؟ هذا مستحيل إنك في كل موضع في الأرض تثبت ذنبا ده مستحيل لكن مش مستحيل إنك تعمل حاجة واحدة بس تطوق كل ده الشرك هو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات لا تبقي حسنة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته لا تحيط خطيئة بالعبد إلا الشرك أي عمل تاني ممكن تنجم أن تلاقي ثخم تطلع منه تلاقي مخرج مخرج أي ذنب تلاقي مخرج حتى لو قتلت في قصاص مثلا حتى لو زنيت في توبة مثلا كل ذنب له توبة فعشان كده الباب مفتوح على مصراعيه لكل مذنب ملوش حجة عند ربنا سبحانه وتعالى إذا أذنب ذنبا يحدث ركعتين توبة حديث عثمان بن عفان من أذنب ذنبا ثم توضأ فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني يسأل الله عز وجل المغفرة إلا غفر الله له إن الله عز وجل لا يتعظمه ذنب ما- ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء ذنبك مهما عظمه شيء شيء من الأشياء يعني ورحمة الله وسعت كل شيء فأعظم نعمة وهبناها الله تبارك وتعالى وإحنا بنحوزها الإسلام يبقى أن تستقيم على هذا الإسلام يبقى عندنا أصل قلناه ويبقى المقتضى اللي هو ال- الكتاب البخاري كله من أوله لآخره لهذا المقتضى ماذا تفعل في أي حكم يأتيك ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما حكم الشرع في المسألة دي حكم شرعي كذا وكذا وكذا طب مش قادر أعمل لا طاقتي جايبة ولا ظروفي سامحالي الفقيه يحتال لك يقول لك ممكن تعمل كذا ممكن تعمل كذا يحتال يقول لك انت ما تقدرش لان ما عندكش إيه، يعني آه، م- لا- لم تحط باطراف الشريعه لكن ي- قد يكون في رخصه وانت لا تعلمها فانت محتاج العالم يكون في حياتك مثل النفس ابن القيم واختم بهذا اعتقد احنا عدينا ابن القيم قال الناس ثلاثه فواحد لا تستغني عنه وواحد لا تقربه وواحد تقربه كلما احتجت الناس ثلاث أصناف واحد ما تستغناش عنه لا في حلك ولا ترحالك ولا في نومك ولا في يقظتك وهو العالم واحد سم ناقع ده ما تقربلوش خالص ده آه، صاحب السوق إذا أخذت جرعة منه تموت فورا صاحب السوق والثالث اللي انت بتحتاج له احيانا الناس الناس يعني محتاج حاجه اتصل بيه يعمل لي كذا كذا كذا ولا تتصل بيه في العاده الا اذا طلبت لك حاجه لكن في غير الحاجه انت لا تحتاج اليه فالناس ثلاث فانت ينبغي ان تبصر من اقرانك المرء على دين خليل فلينظر احدكم من يخلل بارك الله فيك طيب آه، في ح- حاجة في المعاني اللي أنا قلتها تختص بالمحاضرة آه.
دايما السند الله يرحمه عليك ال- القدر المشترك في الجزء الع- العلي والسفلي لا ما هو ما جابش عبد الله بن جا- جاب عبد الله بن سعيد عشان ينبهك إن ده المشترك ما هو الأول حق أنت هتقول يا ترى إيه اللي بعد عبد الله بن سعيد مثلا لكن هو أتى عند الراوي المشترك عبد الله بن سعيد وعبد الله بن سعيد أهوت وقال حاء وأما حول عشان تيجي بعد غندر بعد محمد بن جعفر غندر ده هتلاقي عبد الله دي مكي وغندر هما الاثنين قالا اثنين حدثنا عبد الله بن سعيد فهمت ازاي؟ بس واحد انزل من واحد ده محمد بن زياد ده انزل نازل هو لينه بينه وعن عبد الله بن سعيد كم واحد؟ واحد اثنين عبد الله بن سعيد وهنا بينه وعن عبد الله بن سعيد كم واحد؟ واحد بس اللي هو المكي بن ابراهيم فالسند الموصول انزل من السند الايه؟ من السند المعلم نعم نعم
شيخنا بارك الله فيك وفيك نفع الله عليك الله يحفظك التمييز بين الحديث المعلق والصحيح هل من خلال السند ف- فقط تمييز الحديث المعلق ايه؟
والصحيح في البخاري والص... والص... في صحيح البخاري ها آه. هل مجرد من خلال ال- اهل الخبره والعلماء حضرتك مثلا يميز السند فيقرا السند فيعرف ان هذا معلق ام انه نص طبعا البخاري إذا علق يقول قال ما يقولش حدثنا أبدا قال قال فلان أو ذكر عن فلان أو ذكر فلان ما يجيبش سند لكن لو علق عن شيوخه أو شيوخ شيوخه يقول قال في العادة فأنت تميزه أول ما تقول وقال فلان اعرف إن ده معلق في البخاري الا يعني آه، في بعض التفصيلات كده مش هندخل فيها يعني. بس دي العلامه الابرز والاوضح في المعلقات في صحيح البخاري نعم اتفضل حضرتك اثناء الحديث قلت آه، ان البخاري رحمه الله اذا حدث عن شيخه ابن راهويه إذا- يقول اخبرني
إذا حدث عن اه اسحاق بن راهويه اه ابن راهويه مم.
كان يقول اخبرني بينما اي اه يقول حدثنا آه، طب آه، ما الحكمه في ذلك؟
آه، العلماء مختلفين في الفرق بين حدثنا واخبرنا لكن هي في النهايه ال- الجانب العملي الاثنين واحد قال حدثنا اخبرنا انبانا سمعته قال لي اي حاجه تقتضي انه سمع منا من فمك الى اذنه اي صيغه دي كلها في الحكم واحد انه سماع لكن اهل الكوفه غير اهل الحجاز فإذا ي- مثلا أحد الفروق يعني يقول لك إذا حدث الشيخ نقول حدثنا وإذا قرأ التلميذ على الشيخ نقول أخبرنا فهمت إزاي؟ اللي هو العرض مالك لم يكن يرى شيئا في الفرق بينهما أما أهل الكوفة لا فكان مالك يحتج عليهم بالقرآن يقول شأن القرآن أعظم أوليس القرآن يعرض اي واحد عايز يع- ي- يقرا قران بيروح على شيخه ويقرا عليه ده اسمه العرض اسمه العرض يعرض القران على الشيخ او يعرض الحديث على الشيخ فعايز يفرق بقى في مجلس التحديث هل يا ترى مين اللي كان بي بي بيتكلم هل الشيخ فنقول حدثنا او حدثني مثلا فان قرا التلميذ على الشيخ يقول لك ده اسمه العرض فنقول اخبرنا اللي كان برضه بيعمل هذا الكلام الإمام النسائي الإمام النسائي لا يقول في شيء من رواياته حدثنا إلا يعني الكبريت الأحمر في النهر ما تلاقيش غير مرة ولا اثنين ولا ثلاثة إنما كله يقول أخبرنا النسائي و و ومن العجيب إنه شيخه الحارث بن مسكين دخل على آه، النسائي آه، النسائي كان بيلبس طيلسان يعني لبس مميز كده وعمه مثلا او برنيطه او اي حاجه زي كده. فدخل على الحارس في المجلس فالحارس المسكين تصور انه مباحث تمام فطرده من المجلس طرده من المجلس لان كانت ايامها فتنه خلق القران اللي احنا اتكلمنا عليها فكانوا بيمتحنوا الرواه فيقول لك ايه ابعت له عسس واحد جاسوس يتجسس عليه عشان يشوف هيقول ايه يقول حاجه يقوم يبلغها ال- ال- ال- ال- الحاكم يعني فلما الحارس مسكين شافه كده لابس اللبس ده الهيئه دي استنكره وقام طرده من المجلس لكن النسائي عايز حديث الحارس طب ده طردني بره انا هعمل ايه؟ فكان ياتي الحارس بستار ويقعد وراه عشان الحارس ما يشوفوش طب كان النسائي لما يروي عن الحارس يقول ايه بقى؟ يقول في كل سننه الكبرى او الصغرى وابو داود عملها برضه يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع شوف الاحتراز ده لأنه مش شايفه فلم يستجد يستجد أن يقول أخبرنا أو حدثنا يعني أنه شايف الشيخ مباشرة لأنه ولا استطاع وما شاف الشيخ شخصيا فأتى بهذا القيد حدثنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عشان هو سامع صوته ومش شايف شخصه يعني فهو ده أحد الفروقات الجوهرية ما بين حدثنا وأخبرنا جزاك الله هنا بارك الله فيك